بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نبتدي بنعمه ربنا سفر من اسفار العهد القديم هو سفر نشيد الاناشيد السفر ده من اكثر الاسفار اللي بتتعرض للنقد مع انها من اجمل اسفار الكتاب وقد تكون اجمل اسفار العهد القديم كله ولما نقول نشيد الأناشيد يفكرنا بكلمة قدس الأقداس يعني فيها المجاملة أو المفاضلة إن ده أحلى نشيد ضمن كل الأناشيد اللي اتقالت زي ما نقول إن المكان اللي كان فيه تابوت العهد كان أقدس مكان في القدس اللي هو أقدس مكان على الأرض عشان نعرف سفر النشيد نبتدي الأول نحكي حكاية سليمان ونعرف هو امتى كتب السفر ده وكتبه ليه سليمان الحكيم هو الابن المحبوب عند داود النبي لأن سليمان ولد في ظروف صعبة لما داود أخطأ وأخذ بالشبع مرات أوريا الحسي وتسبب في قتل أوريا كانت خطية صعبة وجه ثاني النبي وبخ داود بشدة على عملته وحبلت بالشبع والطفل اللي جه منها مات بالرغم ان داود قضى اسبوع صوم وصلاة وتوبة انما ربنا سمح بموت هذا الطفل وبعدين حبلت مرة تاني فكان داود بقى في عز التوبة فربنا عشان يفرحه بقبول توبته ولد سليمان إذا سليمان هو ابن التوبة عشان كده ربنا اختار يبقى هو الملك بالرغم ان كان في اولاد لداود قبل سليمان سليمان ما هواش الابن البكر لداود وكلمة سليمان معناها سلام أو ملك السلام أو رئيس السلام وهي إشارة واضحة إلى ربنا يسوع له المجد بعد كده وكون سليمان اتولد بعد موت شبيهه أو اللي قبل منه على طول مات وسليمان عاش تدينا معنى الموت والقيامة كأن سليمان خرج من موت أو قام من موت لأنه حكم على اللي شبهه بالموت إنما هو ولد وعاش كأنه رمز للقيامة كمان مكتوب في سفر صمويل إن دعي اسمه يديديا يديديا دي يعني محبوب الله فربنا من صغر سليمان عرف ان سليمان ده هو الابن المحبوب المدلل لدى الله بسبب انه ابن التوبة وابن الدموع وابن الفترة اللي كلها انسحاق وتذلل من داود النبي فأول معنى مهم لينا أن سليمان هو ثمرة التوبة وعشان كده استحق انه يورث مجد ابوه وملك ابوه ويكتب اسفار الحكمه في العهد القديم. سليمان تعلق بابوه جدا فخد منه كتير قوي. ولما داوود قربت ساعته حسوا ان في مؤامرات واخوات سليمان عاوزين ياخدوا الملك. فدخلت ام سليمان وقالت له انت وعدتني ان سليمان يبقى الملك. فجاب رئيس الكهنة ورئيس الجيش وأعلن في حياته أن سليمان هو الملك فسليمان ملك وكان لسه داود عايش كان على فراش الموت نقدر نعتبر أن سليمان الملك عدى على ثلاث فترات كبيرة في حياته أو أربعة أول فترة هي فترة تربيته في حضن أبوه في فترة تلمسته الفترة الثانية اللي تشبه فيها بأبو داود عز الملك الأولاني ودي الفترة اللي يقال عمل فيها الهيكل انشغل ببناء هيكل سليمان وكتب وقتها سفر الأمثال أغلب الظن وكتب كمان سفر الحكمة وبعد كده بعد ما شاف المسيح بعينيه مرتين سليمان شاف المسيح مرتين مرة في الليلة اللي طلب فيها الحكمة وقال له رب أنا صغير والشعب كبير عليا والمسيح يقول تراءى الرب لسليمان ووعده ربنا يديله حكمة ما حدش خدها ويبقى أغنى واحد في- على مر العصور ومرة تاني ليلة ما دش من الهيكل برضه تراءى الرب مرة أخرى لسليمان ووعده باستجابة كل الصلاة اللي رفعها أثناء تدشين الهيكل دخل بعد كده في مرحلة من ال- النسك والزهد والعشق الإلهي وقرب جدا من ربنا وهي دي الفترة اللي يعتقد أنه كتب فيها سفر نشيد الأناشيد بعد ما بقى غني وبقى عنده كل حاجة وشاف ربنا بقى نيه وبنى الهيكل زي ما تقولوا تصوف وزهد الحياة فترة وبدأ يكتب عن حب ربنا وهو فنان وأديب وشاعر وحكيم فكتب بقى بأسلوبه الرمزي المجازي سفر النشيد عشان يعبر قد إيه هيامه وغرامه وعشقه لله طبعا الشيطان مش سايب سليمان لأنه سليمان يعني كان له مجد عظيم واخد عز أبوه فكان عنده نقطة ضعف دخل منها منها عدو الخير هو أنه سمح لنفسه أن يرتبط بنساء وثنيات تزوج بملكات وبنات الملوك الوثنيات كنوع من السياسة إنما كانت الحقيقة غلطة كبيرة وضد الشريعة وأزغنا قلبه عن عبادة الله الستات دول قدروا يميلوا قلبه ويت- ودخل يبخر للأوثان وكاد سليمان يهلك لكن لأن ربنا كان وعد داود أبوه وقال له إن ابنك تعوج أؤدبه ولكن إلى الموت لا أسلمه يعتقد أن سليمان تاب في آخر حياته بعد ما شاخ وندم على اللي عمله وكسر الشريعة وزواج الوثنيات وكتب سفر الجامعة وسفر الجامعة بمثابة سفر توبة سليمان فزي ما داود كان له فترة توبة وسليمان ولد ثمرة في التوبة سليمان في آخر حياته عاش فترة توبة في نهاية عمره وسفر الجامعة هو ثمرة توبة سليمان اللي فيه قايل اعترافاته في جامعة اتنين وقايل كتير باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس أما عن سفر النشيد سفر النشيد له أسلوب خاص أولا هو واحد من الأسفار اللي بنسميه أسفار الحكمة الكتاب المقدس فيه أنواع من الأسفار في العهد القديم مثلا فيه الأسفار التاريخية صمويل الأول والثاني ملوك أول والثاني أخبار أيام أول والثاني مكابيين أول والثاني عزرا نحمية طوبيا يهودية أستير كل دي اسمها أسفار تاريخية بتحكي تاريخ مقدس لعمل الله مع أولاده في أسفار التوراة توراة موسى دي مجموعة خاصة تكوين خروج لويين عدد تسنين في أسفار الأنبياء هوشع يوئيل عموس عبيديا يونان ميخا نحوم حقوق صفانيا حجي زكريا ملاخي والأربعة الكبار أشعيا وأرميا وحسقيال ودانيال كل دول اسمهم أسفار الأنبياء المجموعة الرابعة بقى اسمها أسفار الحكمة اللي فيها حكمة الحياة مع الله زي سفر الأمثال بيكلمنا عن ازاي نتعامل مع بعض وازاي نعيش في الدنيا دي وازاي نتفادى الرذائل والخطايا والفرق بين الحكيم والجاهل سفر الحكمة الأسفار القانونية التانية يعلمنا فلسفة الموت والحياة والتقوى سفر الجامعة بيعلمنا زوال هذا العالم وازاي الواحد يبص للسماء وما ينشغلش بالأرض كتير وينتظر الدينونة سفر أيوب بيعرفنا ليه في ألام وفي تجارب وحكمة الله في تجربة أولاده سفر المزامير يضم إلى أسفار الحكمة لأنه في حكمة الصلاة أو إزاي تصلي إزاي تكلم ربنا في الضيق وفي الفرح وفي المشاكل وسفر النشيد هو حكمة الحب أو هو حكمة الحكم إنه أعظم حكمة في الوجود هي العلاقة مع ربنا أو عمق العلاقة مع ربنا ولأن السفر ده لا يفهمه إلا الحكماء الروحيين أكثر سفر تعرض للنقد لأنه سليمان حب يعبر عن علاقة الإنسان بربنا بأسمى وأخص علاقة بين البشر هي علاقة الارتباط الزيجي العريس وعروسته لأنه دي علاقة خاصة علاقة فيها أسرار فعشان يعبر أن العلاقة بين الإنسان وربنا علاقة خاصة كلها أسرار استخدم هذا التعبير أو هذا المثل طبعا الكلام ده ما بيعجبش الناس غير الروحيين أنا أفكركم بالتعبير اللي قال العهد الجديد قال الطعام القوي للبالغين يعني إيه الكلام ده ما يقدرش يفهمه واحد مبتدئ واحد ما يعرفش يعني ايه يحب ربنا حب ربنا ده دي لغة المتقدمين لغة الناس الروحيين أما الناس الجسديين ما يفهموش الكلام ده ما يقدرش يدخلوا إلى هذا العمق وبولس لما لقى بعض الناس لسه مبتدئين قال لهم سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا يعني أنا بديكم حاجات بسيطة لكن في كلام كبير حاجات عميقة مش قادر أقولها لكم وأنا شايفكم لسه جسديين فلما تسمعوا اعتراضات على سفر النشيد ما تنزعجوش على طول يجي في بالكم هم الناس دول ما يقدروش يفهموا اللغة دي المعترضين من غير المؤمنين أو المؤمنين المبتدئين ما, يدخل ما دخلوش للعمق بتاع الحب الإلهي اللي يخلي الواحد يفهم كل الكلام بشكل مجازي أو بشكل رمزي عشان نتأكد أن الكلام ده أو التفسير ده هو التفسير الكتابي الكنسي اللي قالوه القديسين ربنا يسوع نفسه سمى نفسه العريس عشان يشاور لكل الأجيال اللي قاله سليمان زمان كان بيتكلم عني أنا لأن هو بطل القصة في سفر النشيد هو العريس فالمسيح له المجد سمى نفسه العريس فمثل العذارة الحكيمات كلمة العذارة دي هتيجي كتير في سفر النشيد استخدمها المسيح له المجد عشان يشرح برضو فكرة النفس العذراوية يعني الإنسان اللي يحب ربنا من كل قلبه كمان لم يرتبط بأحد زي العذراء اللي ملهاش راجل اللي ما ارتبطتش بحد بولس الرسول استخدم نفس الفكرة وقال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح طب لو واحد سمع الكلام ده من غير الناس المتدينين تفهموش يعني ايه تقدم عذراء عفيفة للمسيح انما لما يقرا سفر النشيد يفهم ان النفس اللي بتحب ربنا تقدم كعروس وكعذراء عفيفة فهوشع مثلا يقول اخطبك لنفسي الى الابد ده ربنا اللي بيقول كده بيقول للنفس او بيقول للشعب كده اخطبك لنفسي الى الابد أخطبك بالعدل والحق والإحسان والمراحم أخطبك لنفسي بالأمانة يقول الرب طب هو ربنا بيخطب إيه معنى الكلام ده إلا أنه بيشبه نفسه بعريس والنفس عروسة برضه في أرمية اثنين يقول تذكرت خطبتك الأولى أيام خطبتك ذهابك ورائي في البرية يعني بي ربنا بيقول لشعبه كمان يكلم عروسه يقول للشعب اليهودي يقول لهم فاكرين ايام الخطوبه كنت ماشي في البريه وانتم ماشيين معايا في الصحراء كانت ايام حلوه ذهابك ورائي في البريه لما خرج وراه في البريه هو كان باصص ان هو عريس والشعب كله عروس اذا تشبيه الله له المجد بعريس والشعب أو النفس بعروس ده تشبيه مال الكتاب فما نجيش في سفر النشيد نعترض وهو في أرمية وفي أشعية وفي هوشع وفي بولس وفي كلمات الإنجيل كل التشبيه ده مكرر موجود كتير قوي ده لدرجة ربنا حب أنه يوصل لنا فكرة ترك الله قد إيه بيجرح ربنا وشبهها بالخيانة الزوجية في حسقيال 16 مثلا يحكي قصة ازاي العريس اختار انسانة يعني مهملة وبعدين حبها يقول وإذا زمنك دمن الحب وخدها ولبسها وشيكها وعملها ملكة وبعدين راحت خانته عشان يقول لهم شوفوا الشعب عمل فيا ايه بعد ما عملت منه شعب مختار راح يعبد أوثان نفس الكلام ده اتكرر في سفر هوشع لما قال له روح يا هوشع خد لنفسك امرأة زنا عشان تقول للشعب أنا اتجوزتكم أو ارتبطت بيكم كارتباط رجل بامرأة وبعدين أنتوا بتسيبوني وتروحوا لآلهة أخرى إذا مش غريب على سليمان أنه يكتب السفر كله من هذا المنطلق سفر ارتباط الله بشعبه أو سفر ارتباط الله بالنفس البشرية على ألفاظ وتعبيرات ارتباط الرجل بامرأته وأي حد يحاول يفسر الكلام ده بطريقة بشرية حسية خرج بره روح الكتاب لأن ده اللي استلمناه عبر ألفين سنة من أباء الكنيسة القديسين كلهم فهموها بالطريقة دي فلما يجي واحد يفسرها النهاردة بطريقة حسية بشرية يبقى خرج بره الخط ولما ندخل في النص ونعيش معاه هتكتشفوا ان الالفاظ كتير منها ما ينفعش ابدا يتقال على راجل ومراته بجد او عريس وعروسته بجد لازم يقصد بها معنى رمزي لا يستقيم المعنى ان اخذ في حرف ما تمشيش لا كل المعنى هنا رمزي وطبيعي ان اللي يكتب سفر زي كده هو سليمان لانه احكم واحد في جيله ولانه كان شاعر بطبعه وفنان ولانه كل حاجه بيعملها بعمق شديد حتى الهيكل سليمان اللي عمله ولانه قبلها كتب سفر الامثال ولانه داق الدنيا بكل اللي ما فيها وبعدين تسامى عنها فمع فتره هذا السمو كان هو اللي طبيعي اللي يكتب حاجه زي كده سفر النشيد سماه واحد من القديسين سفر البتوليين يعني شوفوا عكس اللي بيقولوا الناس الناس بتقول فيه ألفاظ جسدية وحسية كتيرة إنما السفر ده كانوا يحفظوه الرهبان والبتوليين من كتر إحساسهم أصل الإنسان البتول بتولية حقيقية أكتر واحد بيحب ربنا فيتلذذ بالكلام ده بالمعاني الروحية اللي فيه ويعيش فيها أكتر من أي حد وده اللي هنحاول نعيشه مع بعض الفترة الجاية نشيد الأنشاد الذي لسليمان لما نقول نشيد الأنشاد السفر كله عبارة عن سيمفونية حب فكأن أغلى أغنية في التاريخ أجمل شعر يتقال هو في حب الله شوف تعمل خير كتير تخدم ناس كتير تصوم تجاهد تصلي إنما كل كوم والحب الإلهي هو أغلى حاجة تقدمها لربنا لما تبقى حياتك كلها حب حقيقي تبقى أنت بتعزف نشيد الأنشاد لسليمان أو ليك فنشيد الأناشيد يعني إذا وجدت أناشيد كثيرة يعني تعبيرات حب لله لها أشكال وألوان فإن أسمى تعبير في العلاقة مع الله هو حب الله ذاته يعني في واحد يمشي في الطريق الروحي مش عاوز خايف من جهنم كويس وفي واحد يمشي في الطريق الروحي عشمان في السماء وطمعان في السماء كويس انما في واحد يجري في الطريق الروحي لانه بيحب ربنا بيحبه لا بيفكر كتير في جهنم ولا مشغول قوي بالاجر السماوي قد ما هو كل اللي بيحركه ايه بيحب ربنا قوي عاوز يرضيه كل لحظه مش عاوز يبعد عنه ولا دقيقه هو ده بقى نشيد الاناشيد يعني أجمل ما يقدمه الإنسان لله هو تعبيرات الحب أجمل حاجة يستقبلها ربنا من الإنسان سفر النشيد كأنه مزمور من المزامير بس طويل شوية وبرضه أفكركم إن في مزامير قريبة للمعنى ده مثلا مزمور فاض قلبي بكلام صالح تلاقوا كلام عن العروسة ويقول كل مجدها من داخلها مزينة بأنواع كثيرة تدخل عذارى في أسرها يبلغن إلى الملك بفرح وابتهاج يدخلن كل الكلام ده قريب جدا لسفر النشيد إذا نفس الروح اللي موجودة في المزامير وفي الأنبياء وفي العهد الجديد هي روح سفر النشيد نشيد الأنشاد الذي لسليمان قبل ما ندخل في النشيد لأنه قطعة فنية أدبية في أربع شخصيات بيظهروا في الأوبريت ده معمول, معمول زي أوبريت لأنه كان يغنى بموسيقى زي المزامير كانت بتترتل ترتيل في شخص العريس والعريس هنكتشف هو نفسه الملك وهو نفسه الراعي يبقى شخصية رجالي هو العريس الملك الراعي وفي شخص العروس ودي كانت جارية سوداء إنما هي دي بقى اللي اختارها تبقى عروسة تبقى ملكة وفي شخصية البنات أصحاب العري أصحاب العروسة بنات أورشليم وفي شخصية أصحاب العرس وفي شخصية أخرى أو مجموعة أخرى هم الحرس إذا في خمس مجموعات أو خمس أصوات هيطلعوا في الأوبريت ده في النشيد وكل آية هنحاول نميز مين اللي بيقولها العريس ولا العروس ولا البنات أصحاب العروسة ولا أصحاب العريس ولا الحرس يبدأ السفر بكلمة ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر مين اللي بيتكلم العروس يبقى بداية السفر هو اشتياقات نفس أول السفر هي اشتياقات نفس تحب الله تصوروا معايا إنسان سهران بالليل يقول له رب عاوز أحس بيك رد عليّ عاوز أشوفك عاوز ألمسك عاوز أتمتع بحضنك زي يوحنا اللي كان يحط راسه على صدرك عاوز إيدك اللي كانت بتتحط على الأطفال تيجي على راسي فتعبر العروس وتقول إيه ليقبلني بقبلات فمه فبداية السفر كله هي اشتياقات النفس للمسيح له المجد وأي حد يحب ربنا يشعر بالمعنى ده وقبولات فم الله له كل المجد مش بتتاخد بالشكل الحسي انما كلمات ربنا هي قبولات فمه يعني لما ربنا يقول لك لا تخف انا معك تشعر بقبله كلها امان كلها حب لما يقول لك دعوتك باسمك انت لي حضن وقبله تشعر بامان وفرح لما تسمع من يمسسكم يمس حدقة عينه قبلة كلها بهجة وعد مريح جدا لما يقول أنا فديك أنا مخلصك أنا هو الرب إلهك أنا كل دي قبلات فكأن النفس اللي بتحب ربنا تتلذذ بكلماته كمان يتلذذ بقبلاته إذا النفس لما تقول يقبلني بقبلات فمه زي واحد كده قاعد بقى بيفتح الانجيل يقول له يلا يا رب بقى دوقني كده قبلة من فمك اديني وعد من وعودك الحلوين اديني كلمة كلها حب تديني ثقة وأمان وفرح وتطلعني بره الدنيا كلها فهنا دي عروس لكن بالمعنى الروحي والعريس هو المسيح له المجد والتقبيل ده يفكرنا لما ربنا يسوع حكى لنا مثل الابن الضال عشان يورينا فرحة الأب بابنه التائب لما كان راجع لابن الضال وهو طبعا مبهدل وحافي وريحته يعني خنازير وعامل عاملة وحشة إنما إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وإيه وقبله إذا كل تائب تفتكر الحتة دي النفس التائبة بتقول له يا رب أطمع في قبلة أنا مستاهلش أنا جرحت اسمك وأهنته وأنا جاي من عالم خنازير وأنا لوثت يعني كرامتك كملك إنما أنا راجع لك ما عنديش حد تاني ينفع أطمع في قبلة إذا العروس التائبة الباكية تقول يقبلني بقبلات فمه يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر هنا مجرد أن العروس اشتهت هذه القبلة يعني النفس اشتهت الحضن الإلهي فكركم برضو بمعنى داود النبي قال أعظمك يا رب لأنك احتضنتني إذا فكرة الحضن والقبلة مليانة في الكتاب الإنسان في عمق الصلاة يشعر وكمان دخل في حضن الله الإنسان من عمق اتحاده بربنا يشعر وكأنه تمتع بقبلة أبوية من فم الله حاجة كبيرة قوي يحسوها القديسين احنا نشتاق لها كلنا مجرد انك تبقى مشتاق من كل قلبك انك تتمتع بحب ربنا يحصل ايه ربنا ما تأخرش عن حبايبه اللي بيقول انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد وفتح الباب تصور بقى اول ما يفتح الباب تلاقيه ايه فاتح احضانه وياخد الشخص في حضنه لان هو واقف على الباب بيخبط ودي هتيجي لسه في سفر النشيد فكأنها مجرد قالت ليقبلني بقبلات فمه لقيته قصادها فقالت له لأن حبك أطيب من الخمر يعني تلاحظوا إيه ليقبلني معناها هو شخص غائب ليقبلني يعني يا ريته يجي دلوقتي يقبلني إنما بقية الآية لأن حبك ما قالتش لأن حبه لا معنى كده ايه في نص الآية جه يعني ما لحقتش تقول شهوتها ورغبتها انها تتمتع بربنا هذه النفس لقت ربنا قصاد عينيها لقيته حاضر لقت تعزية الروح القدس لقت احساس الحضور الالهي فقالت له رب لان حبك اطيب من الخمر شوفوا بقى المستوى الروحي ده احنا كمبتدئين ممكن نقعد فترة عشان نوصل بس للإحساس بحضور ربنا إنما المتقدمين اللي عايشين في حب مستمر عشاق الله مجرد بس يشتهوا الوقوف في حضرة ربنا يشوفوا ربنا لأن عندهم إحساس دائم بحضور ربنا لأن حبك أطيب من الخمر يعني إيه؟ الخمر في الكتاب رمز للفرح احنا مش بناخدها بمعناها الفرق الحرف حرفيا الخمر مرفوض انما في لغة الكتاب لان كانوا زمان في القرى يعصروا العنب ويشربوه لما يكون عندهم افراح زي عرس قنا الجليل ويكون لسه فريش ما ما تخمرش فالخمر مقصود بيه دايما الاحتفال الفرح والخمر او الكرم بالذات برضو مقصود بيه دايما الرخاء والغنى البلاد دي كانت لما تثمر يطلع فيها كروم ويطلع فيها خضرة ويطلع فيها زيتون ويطلع فيها حنطة فلما اتقال الحنطة والكرم رمز في العهد القديم للغنى وفي العهد الجديد للغنى الروحي لجسد الرب ودمه إنما حبك أطيب من الخمر إشارة يعني إيه؟ يعني ملذات الدنيا كلها وأفراح الدنيا كلها وشهوات الدنيا كلها ما تجيش حاجة جنب لحظة من الحب الإلهي يبقى العروسة دي بتقول له حبك يا رب أجمل من أي خمر في الدنيا لو عملوك يا نفس ملكة في الدنيا وخيروك بنت بعبد الله تقول لا طبعا عبد عند ربنا عروسة للمسيح أجمل جدا من كنوز الدنيا كلها حبك أطيب من الخمر الإنسان كلما ازداد روحاني وقرب من ربنا يشعر أنه لذة الصلاة أجمل من لذة الأكل والشرب ولذة الخلوة أحلى كتير من تسقيف الناس ومجد الناس والكرامة في الدنيا ولذة التوبة والانسحاق أمام الله أجمل جدا من ملذات الغنى والفلوس واللبس والمنظر فيقول حبك أطيب من الخمر يبقى الواحد مش بيقرب من ربنا في الأول يمكن الواحد يزق نفسه زقة كده إنما لما يقع في الحب الإلهي لما يحب ربنا من كل قلبه يقول الكلام ده يعني مفتاح فهم هذا السفر كلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك اللي فهم دي هو اللي يفهم بقية السفر ده اللي يقول حبك أطيب من الخمر شوفوا مثلا واحد زي موسى النبي قيل عنه إيه مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أفضل من كنوز مصر كلها يعني هيبقى عبد عبراني ويتذل في الصحراء ويبقى مطرود هو والعبرانيين اللي معاه قال ده كده أحلى جدا من بيت فرعون وكون يبقى فرعون في يوم من الأيام لا لا مع ربنا أحلى حبك أطيب من الخمر يبقى عشان تدوق القبلات الإلهية ترى أنت دقت الحب الإلهي وبقيت بتفضل حب ربنا عن حب الدنيا ولا لسه وده السؤال المهم تقدر تقول يا رب متعني بحضورك وقبلني بقبلات فمك وتقول معاها حبك يا رب أطيب من الخمر لرائحة أذهانك الطيبة يعني هو عمل إيه العريس خد زي بقى العروسة دي زي بنت صغيرة كده وحضنها فهي دخلت جوه هدومه فلما دخلت جوه هدومه شمت ريحة حلوة فقالت له يا ريحتك حلوة أوي لرائحة أذهانك الطيبة شوفوا احنا في الطقس القبطي دايما نملى صلواتنا بالبخور بخور له ريحة حلوة وكأننا دخلنا في الحضن الإلهي لما نشم الريحة الحلوة زي اللي دخلنا جوه حضن ربنا وبنقول له يا رب ريحتك حلوة الجو بتاعك جميل لرائحة أدهانك الطيبة برضو تأكيدا أن الكلام ده فهموه الآباء بنفس المعنى بولس الرسول استخدم المعنى ده وقال أنتوا دلوقتي رائحة المسيح الزكي كورنثوس الثانية اتنين يعني إيه إحنا ريحة المسيح عارف لما تبقى يعني دخلت في جلبية واحد كله بخور تطلع أنت كمان ريحتك بخور بمعنى النفس اللي شبعت بحضور ربنا خدت من ريحة ربنا وطلعت فبقت ريحتها ريحة ربنا يعني الشخص الذي يلتصق بالله يحمل جمال الله واحد زي موسى النبي من كتر ما يطلع الجبل وما ينزلش بقى في الآخر وشه منور الناس مش قادرة تبص فيه طب الناس ما تقدرش تبص في النور الإلهي دلوقتي مش قادرة تبص في نور موسى طب هو موسى يطلع ايه لا لرائحة أدهانك الطيبة من كتر العشرة من كتر القعدة مع ربنا بقت جمال ربنا ساطع على وجه موسى النبي ايه اللي يخلي مناديل بولس الرسول تخرج الشياطين وتشفي الامراض يطلع ايه المنديل يعني ويمكن في صديد ولا في حاجه مش حلوه ايه قيمته يعني بس طالع من بولس اللي طالع من المسيح فيبقى ايه ادهانك الطيبه ايه هد الثوب اللي نازفه الدم مسكت فيه عشان تخف إلا الناس اللي لزقوا في ربنا بقوا زي هود بثوبه يعني لازقين له طول الوقت يعني ما بيسيبوهوش أبدا ما بيفرقوهوش بيصلوا طول الوقت دول بقوا كهود بثوبه اللي يلمسهم ياخد منهم شفاء وياخد منهم حياة فهي بتقول له لرائحة أذهانك الطيبة يعني أنت لما تقف عند أيقونة أنبا أنطونيوس تقول له رائحة أذهانك الطيبة يا رب أنبا أنطونيوس ريحته جميلة بيك تقف عند ماري جرجس تقول له رائحة أدهانك الطيبة رائحة المسيح الزكي وتغير تقول له أنا إمتى بقى هتبقى ريحتي حلوة زيهم إمتى ريحة المسيح تفوح مني إمتى حلاوة ربنا تبان عليا تبان عليك إمتى لما تبقى عروس لما تبقى جوه الحضن الإلهي لما تتمتع بالقبلات طول الليل لما تقول حبك أطيب من الخمر لما توصل للي وصلوا له تطلع منك الريحة الحلوة لرائحة أدهانك الطيبة فكرنا الكلمة دي برضو بساكبة الطيب الست دي حبت المسيح وكأنها حافظة سفر النشيد وبعدين يعني جت مكسوفة لكن بتحبه جدا بتحبه بجنون وجابت كل اللي عندها حطته في قارور الطيب وسكبته على رأسه فغرق هدوم فبقت ريحة هدوم المسيح ريحة حلوة الريحة الحلوة دي نتاج إيه؟ نتاج حب فلما همهموا الناس واعترضوا التلاميذ وقالوا مش خسارة الفلوس قال لهم سيبوها سيبوها فعلت بي عملا حسنا ده أنا عاوز كل الناس تحبني بهذا المستوى ده اللي بيطلع الريحة الحلوة هو الحب الإلهي جمال أي قديس في كم يحب الله ريحة أي إنسان عطرة لما يقولوا سيرة عطرة مقصود بيها ايه حب ربنا قوي فبقت ايه حياته كلها كده ريحتها حلوه لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق هي أول ما شافت عريسها جريت عليه كطفلة بتجري على أبوها وبتنادي على اسمه أول ما تقول اسمه تفوح الريح حاجة غريبة يعني إيه اسمك دهن مهراق لما تنزل الدهن ده اللي هو الزيوت العطرة دي تفضل تدلدق كده على الهدوم وتدي شعور بالنشوة والسعادة مجرد الإنسان ينادي اسم ربنا يشعر ببهجة ونشوة وفرح زي اللي اتدلق عليه طيب غالي كثير السم فقالت له انت اسمك بس بيخلي الريحة تطلع اسمك دهن مهراق يعني ايه طب احنا ناس مبتدئين لما بنسمع الكلام ده بنقول يا بختهم قديسين حبوا ربنا من كل القلب احنا القلب محجوز 90% للدنيا لسه مش عارفين ندير ربنا طب ايه رأيك في طريق للتمتع بهذا الجمال والحضور الالهي هو الاسم اسم ربنا في سر عجيب لما تنادي على اسم ربنا كتير تشم الريحة الحلوة تتملي انت ذاتك بأطياب وأدهان عطرة يعني إيه؟ عشان يبقى كلام عملي تدريب صلاة يسوع أو الصلاة السهمية إن الواحد يفضل يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح استر علي، يا رب مش صعب لما الواحد يفضل يقولها آلاف المرات وينشغل بهذا التدريب يجي الوقت اللي يشعر إنه منتشي وعايش كأنه بره الدنيا وعايش كأنه فرحان بربنا طول الوقت يدي سلام في القلب وسلام للعقل وهدوء نفسي اسمك دهن مهراق فتقول مع عروس النشيد يا رب اسمك حلو قوي زي ما نقولها في التسبيحة اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك ونقول ما هي الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن إلا الاسم الحلو بتاع ربنا يسوع له المجد دي الجوهرة التي مضى التاجر وباع كل شيء واشتراه فاكرين المثل بتاع الملكوت لما قال يشبه ملكوت السماوات في التسبيحة الآباء القديسين علمونا أنه قصدوا بالجوهرة الاسم فتلاقوا واحد تاجر بتاع لقال يعني بيفهم في الدنيا كويس وبيدور على أغلى حاجة يشتريها فلا اسم ربنا أغلى حاجة فباع كل شيء واشترى الاسم يعني ساب كل اللي في ايده وانشغل انه ينادي على اسم ربنا صبح وليل فيبقى فرحان بربنا ويقول اسمك دهن مهراق مهراق يعني يبتدي ينزل يسيل والدهن المهراق ده عارفين لما نزل الطيب على راس المسيح نزل من على اللحية إلى كل الهدوم ودي بتتقال في تسبيحة باكر وبتتقال في المزمور مثل الطيب على رأس هارون الكاهن النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين خدوها بقى أباء الكنيسة وقالوا لا هارون مين احنا هاروننا مسيحنا ربنا يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم احنا لما نقدم له كل قلوبنا بحب كمن يسكب طيب على راسه ينزل الطيب على اللحية يبقى أول ناس تتعزى وتفرح الكهنوت وبعدين ينزل على الكتاف وعلى القلب وعلى الصدر وعلى الجسم يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام يبقى لما تبقى الكنيسة عايشة في حب إلهي وكل الكنيسة بتسبح بفرح وكل شخص هيمان بربنا تبقى كده الحكاية كده كطيب منسكب على رأس الكل كله فرحان شوف معايا لما يكون قداس كل الناس تائبة وكل الناس خجلانة من ربنا كل الناس بتحب ربنا وكل واحد في سر يقول له يقبلني بقبلات فمه وكل واحد عمال يصرخ اسم ربنا يسوع طيب ينسكب على الكل تعزيات على الكل أفراح للكل يطلع الكل وشهم منور لأن هم خرجوا من حضور العريس ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى برضه هنا ملحوظة لو دي عروسة من بتوع الدنيا مش بقى نفس في عروسة هتبقى فرحانة ان البنات بيحبوا عريسها ما يمشيش الكلام ده في الدنيا وبعد شوية هيجروا معاها على على حجرته وده كلام لا ده معناه معنى روحي النفس اللي تحب ربنا تحب ان كل الناس يحبوا ربنا النفس اللي تبقى هيمانة بربنا يبقى لسان حالها تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب الشخص اللي يحب ربنا ما بيغيرش أبدا إن الناس تحب ربنا أكتر منه بالعكس بيبقى نفسه كل الناس تحب تعرف ربنا فالعروسة دي لأنها عروس روحانية ما هياش بلغة جسدية تقول له عشان كده بيحبوك لذلك أحبتك العذارى العذارى بيحبوك لأن اسمك دهن مهراق لأن حبك أطيب من الخمر يبقى هي شايفة عذارى كتير جايين بيجروا عليه فبتقول له طبعا يجروا عليك هو في أحلى من كده يكون واحد بيصلي ولقى واحد جه من قبل رفع بخور باكر ولا واخد الليلة كلها تسبيح يقول له طبعا يا رب تستاهل الحب يا رب تستاهل الناس تسيب الدنيا عشانك تستاهل الطوابير اللي وقفوا شهداء عشانك تستاهل الناس اللي باعت الدنيا كلها عشان تجري وراك طبعا تستاهل لذلك أحبتك العذارى كل ما تحب ربنا كل ما تفهم سر القديسين أكتر إيه اللي يخلي واحد زي ما رجرجس يبيع الدنيا والملك ويتعذب سبع سنين وهو فرحان حب تحب ربنا جدا مش هتقدر تعرف سر مريجرجز غير لما تحب ربنا قوي فتقول له فهمت يا رب فهمت ليه مريجرجز عمل كده وفهمت ليه الست دميان عملت كده وفهمت ليه ام بنطونيوس عمل كده لذلك أحبتك العذارى كل دول عذارى لأن العذارى عندنا مش بنات العذارى هي النفوس اللي حبت ربنا فلم ترى عريسا آخر إلا الله حتى لو متزوجين على فكرة يعني ممكن يكون واحد متجوز لكن عذراء عفيفة للمسيح بمعنى قلبه ربنا يحب ربنا من كل القلب هنا الجواز ما يعطلش الحتة دي لذلك أحبتك العذارى ده اللي خلى بولس يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح وده اللي خلى ربنا يسوع يقول يشبه ملكوت سمات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس أهو الكلام ماشي العريس هو المسيح وفي عذارى طلعوا يستقبلوه في عذارى بيحبوه قوي ففضلوا يطمنوا على الزيت وعلى المصابيح وعاوزين يبقوا جاهزين وفي عذارى نص نص جاهلات ما اهتموش بالزيت وما اهتموش بالمصابيح وناموا ولما صحوا لقوا نفسهم مش جاهزين يبقى هنا أحبتك العذارى دول العذارى الحكيمات اللي سهروا وحبوا ربنا قوي فهنا العروس غيرانة منهم بس دي غيرة مقدسة دي غيرة حلوة يا ريت نغير من القديسين يا ريت نغير من اللي حبوا ربنا قوي يا بختهم دول اللي متمتعين بربنا ويتمتعوا بيه إلى الأبد وبعدين يبدو أن العريس هي خلاص يعني خدها في حضنه وشمت ريحته الحلوة وقالت اسمه الجميل وقالت له كل الناس بتحبك ابتدى يتحرك فقالت له لا اجذبني وراءك هتمشي خدني معاك هتتحرك يمين تتحرك شمال شدني انا ما فيهاش حيل انا ما بعرفش امشي لوحدي اجذبني وراءك دي كلمة جميلة قوي احنا عندنا نوع من الفتور او البلادة او البطء ليه لان مش بتحب ربنا كفايه على قد ما الواحد يحب ربنا قوي على قد ما ياخدها جاري وده اللي قاله معلمنا بولس لما قال اركضوا لكي تنالوا خدوها جاري وقال انا اركض انا شخصيا بجري ايه اللي بيخليك يا بولس تجري هل بحبه بحب ربنا قوي فمش قادر اتمشى خدها جاري استخسر اليوم اللي بيعدي استخسر الساعة اللي بتروح استخسر الوقت اللي مفهوش صلاة ليه كده حب اللي بيحب بيجري فهنا بتقول له اجذبني وراءك فنجري انت خطوتك سريعة واحنا على قدنا لكن لما تشدنا هنجري وراك يجزمني ورقك يقولها كل واحد تعبان فينا وهو بيقول له رب نفسي أصلي عدل مش عارف شدني يا رب للصلاة نفسي أخدم كويس يا رب مش عارف شدني أنت للخدمة نفسي أسامح الناس مش عارف شدني أنت للتسامح اجذبني وراءك فيها طلب النعمة يا رب أنا ضعيف إن أنا أمشي وراك أنا مش عارف أمشي وراك أنا نفسي ومش قادر نفسي أتبعك أينما تمضي بس أنا مش عارف ما تشدني امسك إيدي وجرني جر لأني أنا تقيل لأني أنا كسلان لأن لسه حاجات كتيرة بتشدني لورا أنت شدني لقدام كلمة جميلة تعترف فيها العروس بعجزها وضعفها وقلة حيلتها اجذبني وراك وكأنها عشان تقري العريس تقول له على فكرة لو شدتني مش هاجي لوحدي هجيب لك معايا ناس كتير فجذبني وراءك فايه فنجري يعني موسى النبي يقول له رب انا عجوز انما لو شدتني هشد شعب ورايا بس شدني فكان ربنا عمود السحاب ينزل يجر موسى موسى يجر كذا واحد وراه مئات الالاف وراه ليه هم ماشيين ورا موسى وموسى ماشي ورا المسيح اجذبني وراءك فنجري الام تقول له يا رب خليني احبك قوي واجري وراك جري عشان اخلي عيالي يجروا وراك لو شدتني هشد عيالي الاب يقول له يا رب انا وبيتي نعبدك خليني اجري وراك عشان بيتي كله يجري وراك الكاهن يقول له يا رب خليني اجري وراك عشان شعب الكنيسه كله يجري وراك الخادم يقول له يا رب خليني اجري وراك عشان عيالي او مخدوميه يعرفوا يتعلقوا بيك اجذبني وراءك فنجري يبقى الواحد بيطلب من ربنا انه يشده لان هو مش عارف يجري او يمشي طبعا تلاحظوا هنا الاستجابة فورية أول ما قالت ليقبلني بقبلات فمه لقيته قصاد حبك أطيب من الخمر أول ما قالت له اجذبني ابتدى يشد طب هياخدها على فين؟ قالت أدخلني الملك إلى حجاله. يبقى اجذبني يعني إيه؟ يعني خدها من إيدها ودخلها على قصر الملك. الحجال هو الأوضة الضخمة بتاعة الملك المزينة المكرمة. أدخلني الملك إلى حجاله. يبقى النفس اللي بتحب ربنا بتقول له شد فيا شد يا رب لغاية ما تدخلني السما. أنا مش هقبل أعيش معاك على الأرض بس أنا هفضل وياك لغاية ما تدخلني عندك إلى حجالك الحجال هو الحياة الأبدية هو السماء فالنفس تبقى مشتاقة لدخول السماء وتقول أدخلني الملك إلى حجاله فتسمع البنات اللي معاها ما هم تشدوا في رجليها يقوموا هم يقولوا بقى خلي بالكم نبتهجوا نبتهجوا يبقى مش هي اللي بتقول يبقى فريق البنات يبقى فريق العذارة دخل يبقى واضح ان الموضوع مش جسدي خالص ده موضوع روحي لما دخلت الحجال لقت كل السماء بتقول ايه نبتهج ونفرح بك الملائكة والقديسين والشهداء والأبرار فدخلت إلى الحجال ولقت حفلة ضخمة قالت له يا أنا وصلت للعز ده كله نبتهج ونفرح بك يبقى العروس دخلت إلى العرس أو إلى الحجال إلى المكان الخاص بالملك فوجدت عذارى كثيرات سبقوها وكلهم بيقولوا له أجيوس المجد ليك يا رب نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر لا اللي هي كانت بتقالته قالته في الأول حبك أطيب من الخمر هم بيقولوه في السماء هم بيقولوا في الحجال إيه نذكر حبك أكثر من الخمر يعني إحنا يا رب قعدتنا معاك أغلى عندنا من أي حاجة حضورك وسطينا أطعم من أي حاجة في الدنيا لما يقولوا لنا ترجعوا الدنيا تاني تاخدوا فلوس وتاخدوا مراكز وتاكلوا حلو نقول لهم لا لا نرجع نعمل ايه حبك أطيب من الخمر إذا هنا مين اللي بيتكلم فريق العذارة اللي هم القديسين اللي سبقوا اللي العذراء بتاعتنا دي العروسة دي بتغير منهم يبقى النفس اللي فينا بتبص على الأيقونات الحلوة وتسمعهم كلهم بيقولوا نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر الدخول إلى الحجال معناه الدخول إلى سر الملك لما النفس بتحب ربنا ربنا بيطلعها على أسراره ربنا ما بيخبيش سره عن حبايبه أبونا إبراهيم لأنه دخل إلى حجال الملك ربنا يسوع مشى الاثنين ملائكة قال لهم اسبقوا انتوا على سدوم وبعدين قال في باله ايه هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله طب يا رب انت إله وهو إنسان انت تخفي زي ما انت عاوز قال لا ما ينفعش وابراهيم يكون أم عظيمة ده لازم يشد ولاده كمان هقول له هقول له السر تقول له السر ليه ما هو بشر ما هو تراب هو نفسه بيقول لك أنا تراب ورماد يقول بس مش هقدر أخبي عنه لأنه دخل إلى الحجال لأنه بقينا أصحاب بقى قريب ليا قوي ما ينفعش أخبي عنه حاجة لازم أقول له إذا أنت لما بتقرب من ربنا قوي تنكشف ليك أسرار يوحنا الرأي يبقى في بطمس مجرب ومنفي وبعدين ربنا يقول وهل أخفي عن يوحنا جمال السماء تعال يا يوحنا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يكون تعال فرجك على السماء فده رب لسه بدري على السماء قال معلش دخل إلى الحجاز لازم أفرجه أفرجه عما سيكون بعد كده عن المجد اللي مستنيه ومستني كل الأحباء عشان كده ربنا يسوع يقول أنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء لأني أخبرتكم أنا قلت لكم أسرار كتير ما بقيتوش عبيد بقيتوا حبايب لأن بقيتوا عارفين أسرار نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك هي بقى بترد العروسة كأنها دخلت السماء أو زي واحد دخل القداس ولقى بقى إيه اللي هيمان بتسبيح واللي راكع وبيسجد واللي دموع على خد واللي ايديه مرفوعه للسماء وال... فيبص حواليه كده يقول له ايه بالحق يحبونك يا رب صحيح كلهم بيحبوك كلهم بيحبوك من قلبهم ولا حد باصص حواليه ولا حد بيبص في الساعة ولا حد بيقول رجلي وجعتني ولا حد بيفكر كله بيحب اللي يدخل على السماء يقول كده بالحق يحبونك كل دول بيحبوك وعشان كده دخلوا إلى الحجاز واضح أنه حفل في العريس وفي كل العرايس في كل العذار لإلهنا كل مجد وكرم للأبد آمين